وفجأة تسمع صوت مالك الملك سبحانه وتعالى وهو يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يا ساعتها الأول مرة هتعرفي هو الإيمان له قيمة عظيمة للدرجة ديت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا وبناتنا إخواني وأخواتي كل رجب وشعبان ورمضان وانتوا طيبين تخيل لو تخيلي لو بعد 30-40 ألف سنة من يوم القيامة وجي لحظة العبور من على الصراط وبدأت الملايين والمليارات تعدي من على الصراط من كل ألف في 999 999 مهددين إن هم يقعوا وبعد ما بيقع فعلا آلاف مؤلفة في جهنم ويبدأ ناس تصرخ من نار جهنم وفجأة تسمع صوت مالك مالك الملك سبحانه وتعالى وهو يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان يا ساعتها الاول مرة هتعرفي هو الايمان له قيمة عظيمة للدرجة ديت مثقال ذرة من ايمان تنجي من الخلود من جهنم مثقال ذرة لو واحد اتحكم عليه 25 سنة اشغال شقة مؤبدة يدفع كام عشان ينجو من الحكم ده واحد ينجو من الخلود من جهنم بمثقال ذرة من ايمان لما ملياردير اتحكم عليه بالاعدام في قتل واحدة من الفنانات عرض فدية 5 مليار دولار عشان النجاة من حبل المشنقة امال النجاة من الخلود من جهنم هو الايمان غالي قوي كده يا جماعة مثقال ذرة من ايمان مثقال ذرة من ذهب ولا من الماظ ولا من ياقوت ولا من مرجان ممكن تعمل ايه ولا تفرق ايه مثقال ذرة من ايمان تخليك تسكن في الجنة في جوار رب العالمين في الفردوس الاعلى في نعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو ده هدف السلسلة بتاعتنا اللي موقع الطريق الى الله بيعملها السنة دي هو ده هدف سلسلة رمضان الايمان ان الايمان ده اغلى شيء في الوجود كله اغلى حاجة عايزين نحصلها كفاية قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم احنا قلنا مثقال ذرة من ايمان تخليكي تجاوري الله في الفردوس الاعلى تخيلي بقى اسبوع على شواطئ نيس في فرنسا تصيفي فيه او تتفسحي فيه تدفعي فيه كام امال الخلود في جنة الرضوان تدفعي فيه كام طب الايمان الصافي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الأمن لحظة الموت الأمن في دخلة القبر الأمن يوم القيامة الأمن ساعة العبور من على الصراط الأمن ساعة ما جهنم بتصفر يوم القيامة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حديث مرعب يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب الإيمان بيبلى الإيمان بيخلق ازاي الإيمان اللي مصيري متوقف عليه تخيلوا البدلة دي لو أنا ما عنديش غيرها بقالي 10 سنين ما بلبسش غيرها اول ما بصحى من النوم ما بلبسش غيرها ما بمشيش غير بيها ما بروحش اي مكان ولا باجي صيف شتاء ليل نهار غير بيها اتقطعت دابت في ناس الايمان في قلوبها بقت عامله زي البدله دي لو قعدت 10 سنين تتلبس من غير ما تتجدد في ناس مش مهتميه بالايمان اللي في قلوبها لحد ما الايمان اللي في قلوبها تمزق يعني لو اهتمينا بقلوبنا وبايمان قلوبنا زي ما بنهتم باحذيتنا حذائك لو اتوسخ بتلمعيه حذائك لو اتقطع بتصلحه وممكن تغيره الايمان في قلوبنا يا جماعه بيستغيث اللي متوقف عليه المصير بتاعنا كله الايمان ازاي نعرف قيمه الايمان كفايه قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون مش قد فاز في فرق بين الفوز او النجاح والفلاح النجاح ان انا نجحت في حاجه وممكن فشلت في الف حاجه الفلاح هو النجاح الشامل والكامل والمستمر قد افلح المؤمنون في كلمه بعد كده تفتح قلوبنا للايمان اكتر من كده ايه عايزين نعيش عشان نحصل الايمان عايزين نعيش رسالة عمرنا ازاي ازاي نعرف الايمان ونحصله عشان كده اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم علو همة رهيب في تحصيل الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم اليوم صائمة شعبة من شعب الإيمان أبو بكر يقول أنا طب تبع جنازة شعبة من شعب الإيمان أنا طب عاد مريضا شعبة من شعب الإيمان أنا طب أطعم مسكينا شعبة من شعب الإيمان أنا إيه يا أبو بكر الصديق ده إحنا لسه في جلسة الضحى ده إحنا لسه في أول ساعة في اليوم علو همة جبار في تحصيل شعب الإيمان كان الصحابي اللي يعرف شعبة جديدة من شعب الإيمان أو يطبق شعبة جديدة من شعب الإيمان فرحته أعظم من فرحة فرحة عالم اكتشف دواء جديد للسرطان اعظم من فرحة عالم اكتشف اختراع جديد اعظم من من فرحة multi ملياردير فتح group جديدة على مستوى العالم اعظم من فرحة واحدة جالها طقم سوليتير والماس جديد كانوا عارفين قيمة الايمان عشان كده دايما كان شعار عمرهم هيا بنا نؤمن ساعة يا شباب يا بنات هيا بنا نؤمن قبل رمضان هيا بنا نحصل الإيمان قبل رمضان رمضان مشروع ما ينفعش ندخله من غير رأس مال اه لو دخلنا رمضان واحنا معانا الإيمان اه لو دخلت رمضان وانت قلبك عمران بالإيمان تخيلي هيبقى رمضان عمرك هيبقى رمضان حياتك في الوقت اللي قناة جديدة فاتحة عشان تفتن الشباب ميزانية افتتاحيتها مليار مليار جنيه ميزانية الافتتاح في الوقت اللي مسلسلات رمضان اللي جاية تفتن قلوبكم عن الإيمان مصروف عليها حتى الآن 4 مليار جنيه أقل مسلسل في رمضان متكلف بس في التلفزيون بتاعنا 50 مليون جنيه في الوقت اللي ممثل عمل تمثيلية ناجحة في رمضان اللي فات اللي كان تكلفته 3 مليار جنيه في في- عمل مسلسل واحد ناجح جاب عربيتين واحدة منهم لامبورجيني لعيب كرة بس جاب في كاس السوبر السعودي جون راجل أعمال اداله عربية بنت الهدية الدوري بتاع الأندية العربية الفريق الأول 100 مليون جنيه هدية في الوقت ده هتقاوم الفتن دي ازاي وحلب بتتضرب وغزة بتتضرب والأمة كلها بتتضرب والمسلمين والأطفال قدام عيننا بيموتوا بالغازات السامة والأم بتحضن بنتها وهي في المستشفى بترتجف من الغازات السامة وبتموت والأم بتحضنها قدام الشاشات الإيمان هو اللي هيخلينا نقدر نقف في وش الفتن دي كلها لأن الإيمان ده سيف تقدر تواجه بيه كل الفتن اللي في الحياة الإيمان ينتصر لما امرأة العزيز بكل جمالها وهيلمانها وفتنتها عرضت ليوسف وكانت عزيمة جبارة روضتها عندها ريادة وإرادة عن نفس بتكافح وبتوصل غلقت الأبواب قبضت قميصه من دبر استبق الباب همت به عندها همة وإرادة اعتدت لهن متكئة عزيمة جبارة اللي انتصر في النهاية رب السجن أحب إلي الإيمان حب الله هو اللي انتصر الإيمان انتصر على فتنة امرأة العزيز والإيمان لو جه في قلبك وفي قلبك هينتصر على كل فتن الشهوات بره رمضان وفي رمضان امرأة فرعون سيدة مصر الأولى سيدة القصر خادمتها كانوا بيعذبوها الإيمان انتصر على الشهرة والكرسي وكل اعتبار دنيوي في الحياة الإيمان انتصر عند امرأة عمران على الاحتياج الشديد كانت محتاجة ضناها اللي بينمو من دمها ولحمها في بطنها قالت نظرت لك ما في بطني رب إني نظرت لك ما في بطني الإيمان انتصر ع- انتصر على الشهوة الإيمان انتصر على الاحتياج الإيمان الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عارف يعني ايه خصاصة عارف يعني ايه خصاصة مفيش في بيته إزازة زيت وبينفق على الدعوة مفيش في بيته تمن روشتة الدكتور أو دواء لابنه المريض وبينفق على الدعوة الإيمان بينتصر ماذا لو حصلنا الإيمان ماذا لو جاء في قلوبنا الإيمان ساعتها حياتنا هتختلف عشان كده كانت السلسلة دي الموسم الثالث رمضان قرب يلا نقرب تحت شعار رمضان الإيمان ليه أول هدف للسلسلة دي وأول رسالة للسلسلة ديت آه لو دخلت رمضان وانت جوه قلبك إيمان آه آه لو دخلت مشروع رمضان اللي بيدخل الفردوس الأعلى وانت جوه قلبك الإيمان بيتفجر جوه قلبك هيبقى رمضان عمرك هيبقى قمة الانطلاق في الحياة آه لو الأمة دخلت رمضان والإيمان مالي قلوب الشباب مش هنشوف الفتن اللي مالية الدنيا ده إيه. هيبقى رمضان بجد علاج للأمة الرسالة الثانية للسلسلة دي إن احنا نفهم نفهم رمضان بفهم جديد ان رمضان ده مجمع شعب الايمان رمضان ده super collection رمضان ده super combo رمضان ده كل شعب الايمان برنامج تاهيلي جبار لانقاذ الامه كلها رمضان ده فيه الاعتكاف وفيه الصلاة الصيام والصدقة وزكاة الفطر وفيه العلم ومدرسة القرآن وفيه الجهاد وفيه الدعوة إلى الله وإنكار وفيه إطعام الطعام وبر الوالدين والإفطارات الجماعية والإفطار على الطريق السريع رمضان ده تجميعة كل شعب الإيمان عشان كده لازم نتجهز لرمضان الهدف الثالث والخطير لهذه السلسلة سلسلة رمضان الإيمان ان احنا نفهم اعجاز شعب الايمان في الاسلام يعني ايه شعب الايمان يعني دينك ده مش هيكمل غير لما تكمل التشعبات بتاعته يعني ايه شعب الايمان يعني دينك ده كل شعبة من شعب الايمان دي جزء من دينك عشان كده كل مقطع من مقاطع السلسلة دي باذن الله جزء من دينك وجزء من دينك عايزين نكمل ديننا بقى يا جماعة عايزين نقابل ربنا بدين كامل دين مش ناقص نفهم ان معجزة قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة يعني ايه الايمان بضع وسبعون شعبة الايمان عند النصارى الايمان النصراني ملوش دعوه بالعمل اصلا فيش في شعب اصلا ما بتشعبش في الحياة الايمان عند النصارى ده حاجة في القلب بينك وبين ربنا ال- عند العلمانيين الايمان ده حاجة ملهاش قيمة ملهاش اي قيمة عشان كده يقول لك فصل الدين عن الحياة فصل الايمان عن الحياة لان الايمان لا يعطي اي قيمة للحياة في الاسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال الايمان بضع وسبعون شعبة يعني ايه شعبة يعني الايمان بيتشعب في كل نواحي الحياة الايمان جذور شجرة الايمان جذورها في قلبك وشعبها في عباداتك معاملاتك عاداتك نومك اكلك شربك سعيك على رزقك تشعبات في كل حاجة عشان كده الدين الوحيد اللي ما رفعش الراية البيضاء قدام العلمانية في العالم كله هو الاسلام حتى اليهودية رفعت الراية البيضاء قدام العلمانية البوذية النصرانية الاسلام هو الدين الوحيد اللي بيقول دين ودولة ليه لانه شعب بيتشعب في الحياة كلها يعني ايه بضع وسبعون هو الايمان بالصلاة وصوم بس هو الايمان بالصدقه وبكاء وفي تلاوه القران وبس الايمان بي... الايمان في زي ما هنشوف في السلسله دي في عادات في الاكل والشرب هنشوفها السعي على الرزق ضمن شعب الايمان زي ما هنشوف فيها الاخلاق والمعاملات وبر الجار وصله الرحم وبر الوالدين هنشوفها طلب العلم الجهاد في سبيل الله الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش بس السلسله دي هتلاقوا عبادات هتلاقوا عبادات وعادات ومعاملات وسعي على رزق شموليه الدين السلسله دي بتثبت اعجاز الاسلام في شموليه الدين بتنهي الازدواجيه اللي في حياه اي انسان ما بين الدين والدنيا كله دين بتحقق المفهوم الشامل لقول الله الا ليعبدون حياتك كلها هتبقى عباده بدون حيره ولا احباط ان ده دين وده مش دين السلسله دي بتقول ان الايمان بيضرب بشعبه في كل نواحي الحياه وبيعالج كل نواحي الحياه وبينور كل نواحي الحياه وبيخلي كل نواحي الحياه دين عشان كده رسالتنا ايه مع هذه السلسله رسالتنا ايه مع تحصيل الايمان قبل رمضان الرساله بتاعت السلسله ديت الرساله بتاعتنا ان كل مقطع نسمعه كويس جدا باذن الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم يا شباب احنا في اخر لحظات في هذا المقطع ان نسمع كل كلمه كويس جدا نكتب الملخص بتاعها نشيرها ما هو قالوا والامه دخلت رمضان وعندها الايمان نشيرها نوصلها للدنيا كلها انتوا جنود السلسله دي انتوا جنود ايقاظ الايمان في الامه قبل رمضان ن- ن- ن- نفهمها ونطبقها ونستوعبها نستوعبها ونعيشها عشان ندخل رمضان وقلوبنا بتتفجر بالايمان ونوقظ الامه كلها بيها في رقبتكم ان انتوا جنود وشركاء لينا في هذه السلسله عشان ننشر قضيه الاستعداد لرمضان استعداد عملي بشعب الايمان قبل رمضان ربنا يبارك فيكم ربنا يوفقكم ربنا يجعلنا جميعا شركاء في الاجر يا رب وجنود عند الله في رساله استعداد الامه وايقاظ الامه قبل رمضان يجي رمضان والامه مستيقظه والامه مستعده بالايمان باذن الله سبحانه وتعالى هيا بنا نؤمن قبل رمضان بهذه الاعمال الصالحه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين